بسم الاب والابن والروح القدس الاله الاحد امين نجاوب شويه اسئله واحد بيسال عن مو... موضوع ال... الارتداد يعني الارتداد بيكون له بضعه اسباب سبب منه الاحوال الشخصيه سبب منه الأحوال الشخصية امرأة تريد أن, تطل... أن تتطلق من زوجها بأية الطرق ومش لاقية طريقة فتتحول إلى الإسلام تسلم لما تسلم يحصل لها الآتي القانون الطبيعي ان المرأة في عصمة الرجل يعني هو اللي يطلقها مش هي اللي تطلقه فيقولوا للرجل في المحكمة ان قبلت الاسلام تظل المرأة في عصمتك وما تتطلقش فيقول لهم لا يقولوا له اذا لا يستطيع مسيحي انه يتزوج بمسلمة فتطلق منه بحكم المحكمة واخدين بالكم يعني القانون بيصرح للمسلم ان يتجوز مسيحية لكن ما يصرحش للمسيحية لكن ما يصلحش ما يصرحش للمسيحي ان يتجوز مسلم فاذا بقي مسيحيا تطلق منه بحكم القانون وإذا قال إنه يسلم عمدا فيها يعني تبقى في عصمته ويبقى الاتنين ارتدوا عن دينهم وبقيت الزيجة فهمتوا الموضوع ده مسائل أحوال شخصية بحتة ده نوع نوع تاني بنت تحب ولد مسلم بنت مسيحية أو الواد يحبها أو هما الاتنين يحبوا بعض وعايزين يتجوزوا فجايز يقول لها انها تسلم وتتجوزه لكن هي ممكن انها تتجوزه زواج اسلامي وتبقى على دينها كتير يعني بيحصل يكون مسلم متجوز مسيحية زواجا إسلاميا وبخ قلبنا في بعض الحالات لو كانت البنت صغيرة أو أبوها أو أمها أو أخوها عندهم نوع من العصبية الشديدة أو صعيدة على آخر مربطهم أو عندهم غيرة إلى آخره فيقولوا البت دي نقتلها او يطلب الاب ان هو يكون ولي امرها طبعا هيرفض فيقول لها علشان ما تقعيش تحت تهديد من اهلك تسلمي ويبقى تنقطع كل صله بينك وبين ابويك وبينك وبين اسرتك فتقبل هذا وطبعا اولادها يبقوا مسلمين وكل حاجة وبعدين بعض الحالات بتبقى على طول وبعض الحالات بتتضايق وعايزة ترجع ويبقى عشان ترجع لابد أن تطلق من زوجها وإلا مهما زعلت منه تبقى في عصمته وطبعا الراجل ما يهموش ان يزعلها لانه ممكن يتجوز غيرها ويعيش في حياة زوجية مع امرأة تاني ويسيبها تزعل تفلفل تشطشط تعمل زي ما عايزة ففي الحالات اللي زي دي عشان ترجع نشوف لها طريقة تتطلق بيها يعني في طرق كثيرة للتطليق يعني إلا لو الراجل عاند وطلب ثمنا لتطليقها ساعات المرأة لا تحب أن تطلق من أجل محبتها لأولادها وبعدها عن حضانتهم في مثل هذا الخلاف وتبقى كما هي وبعدين تبتدي بقى نظرية من النظريات اللي هي الدين في القلب مش في المظهر الخارجي وتحاول انها تخفف عن نفسها بمثل هذا الامر اه انا في قلبي مسيحية وماشية مع ربنا و وما يهمش مظهري الخارجي طبعا تقف امام هذا الامر الايه اللي بتقول من ينكرني قدام الناس انكره قدام ابي وقدام ملائكته في السماوات و احيانا يحصل ان مثل هذا الاتفاق على الزيجه يقولوا طيب نهاجر وبره كل واحد يشوف حاله وجايز يهاجروا وتبقى المشكلة برضو كما هي أو الراجل يقول لها أبقى مسيحي أبقى إيه مسيحي وأقبل العماد ويقبل العماد طقسيا وليس دينيا اهو يعني القبط دول عايزيني اتغطس في الميه اتغطس في الميه و لا يؤمن ب بفعالية المعمودية ولا بالأسرار الكنسية ولا بالمسيحية ولا حاجة من النوع ده خالص ويبقى عماد شكلي عماد ايه شكلي وجايز الحكاية تمر الاتنين مع بعض يتعمد ويهاجر ويفضل مسيحي فعلا لمدة معينة وبعدين ناس من بره بعد ما يحكي حكايته ويعرفوه يرجعوه تاني وفي الحالة دي لما يرجع تاني تهدد الأم بمحبتها للأولاد وبأنه يتركها وتخش في تعقيدات الله يعلم ما مداه الله يعلم ما مداه إذا رجع الراجل كمان المرأة اللي اتجوزت وبقيت على إيمانها المسيحي ماذا تفعل بالنسبة لأولادها الذين يصبحون من دين غير دينها في كل النواحي بل على العكس جايز ياخدوا جرعة أقوى على اعتبار عيلة زوجها خايفين من دميانة دي اللي هتضيع إيمان العيال الصغيرين ويشكون فيها إنها جايز تعلمهم تعليم مسيحي فيدوا الأولاد جرعة أقوى مضادة ويطلعوا الأولاد صعبين جدا واحد بيسأل, واحد بيسأل عن حكم الكنيسة ما دامت مرتبطة بزيجة وتحيا حياة زيجية بين رجل وامرأة ما تقدرش تتناول لأنها في وضع لم تتب عنه بعد إلا لو انفصلت تماما في مسائل الارتداد لابد أن يعمل حساب للأولاد يعني الأولاد يبقوا إيه وإذا الأولاد اتثبتوا في ديانة أخرى يبقى ما موقف المرأة أمام ضميرها لما تكون هي في دين وأولادها في دين آخر وجائز إقناع الأولاد بأن أمهم كافرة ونشوف علاقة علاقتهم بأمها تبقى بأمهم تبقى إيه إلى جوار الضغوط التي تحدث من حين لآخر على اعتبار أنها لا تبقى على دينها ثم أيضا كيف تكون الحياة المشتركة من ناحية العبادة يعني في الصلاة كل واحد يروح في حتة في الصوم كل واحد له طريقة باقي أمور العبادة في الكتب المقدسة ده يؤمن بإيه وده يؤمن بإيه يعني حياة كما يقال باستمرار ان من شروط المرافقه الموافقه فكيف يعيش الاثنان كل منهما في اتجاه مخالف للاخر ان ثبتت المراه على دينها اما ان استسلمت للوضع الموجود فتبقى قطعت من الكنيسة تماما ايه طريقة التوبة لابد انها ترجع للمسيحية وتترك الزوج مسائل مش سهلة إذا ما خلفتش أولاد بتبقى أسهل وإذا الزوج تنازل عنها كزوجة وطلقها بتبقى أسهل فإذا تعقد الأمران أو واحد منهما تبقى المسألة صعبة ده الارتداد اللي هو عن طريق الزواج في رجل يغير مذهبه لكي تطبق الشريعة الإسلامية عليه ولكي يريح ضميره يقول هخش في مذهب آخر أرثوذكسي يعني يروح يعمل أرمن أرثوذكس سوريان أرثوذكس أه حاجة من النوع ده يعني والقانون يقول ما دام الاثنين يختلفوا في المذهب او المله او العقيده او اي حاجه تطبق الشريعه الاسلاميه في هذا التطبيق الشريعه الاسلاميه تقول من حق الرجل ان يطلق امراته بالاراده المنفرده بمجرد ارادته يقول لها اذهبي انت طالق مني ثلاثا تعتبر طلقه بائنه أي لا يمكن الرجوع فيها إلا بمحلل ودي نادر لما حد بيعمله فيقول أنا طلقت امرأتي فتعتبر طالقة ويخرجوا من المحكمة مطلقين بإرادة الرجل لكن أعرف قضية كتبت عنها فيما أتذكر في الشهر الأول من استلامي رئاسة الكنيسة عن طريق حديث صحفي أو سؤال صحفي قلت أحد القضاة المتفتحين في ذهنهم وغير المتعصبين واحد جه يطلق امرأته باختلاف المذهب فغير مذهبه وقال انه عايز يتطلق من مراته فالقاضي قال له عايز ايه بالظبط قال له عايز اطبق الشريعة الإسلامية قال له حاضر هنطبق الشريعة الإسلامية وجه في ساعة النطق بالحكم فقال انه محكمة ترفض دعوة الطلاق ترفض ايه دعوة الطلاق فالمحامي قابله بعد الجلسة قال له يا سعادة القاضي أنا مش طالب آه، تطليق امرأتي بالشريعة الإسلامية والشريعة الإسلامية بتعطي الرجل الحق في تطليق امرأته بالإرادة المنفردة قال له آه لكن الشريعة الإسلامية تقول أيضا إذا أتاك أهل الذمة فاحكم بينهم بما يدينون ومن هنا كان وحسب الديانة بتاعتكم لا يجوز الطلاق وهنا هذا القاضي النزيه أوجد لنا مبدأ جميلا وهو تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين أنه يطلق امرأته بإرادته المنفردة وتطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين احكم بينهم بما يدينون حسب ما يدينون لا يجوز الطلاق ولهذا بتجد مثلا لما آه، تعرض دعوة طلاق فيها طرف كاثوليكي لا يحكمون بالطلاق أبدا لأن الكاثوليك في شريعتهم ممنوع الطلاق إطلاقا فما بيحكموش بالطلاق لكن يقول لك الأرثوذكس عندهم أسباب للطلاق إذا الطلاق كمبدأ موجود بس ليه أسباب يخشوا بقى في الأسباب زي ما هم عايزين وممكن يطلقوها دي نقطة من نقط الارتداد عن الدين أو تغيير المذهب بسبب الأحوال الشخصية في ارتداد آخر بسبب الفقر تجد في بعض الأحياء الفقيرة جدا عيلة مش لاقية تاكل وولد يحب بنت وبعدين قول لها أتجوزك وأعيشك مبغددة الشقة موجودة والعفش موجود ومش هنطلب منك لا فلوس ولا حاجة وتعيشي يعني كويسة فإذا كانت هذه الفتاة لا معرفة لها بالدين ولا فرق عندها بين هذا وذاك بتنجذب وبتغير دينها وبتتجوز الصعب في هذه المسائل كما اتضح لنا من الجلوس مع الأخوة الفقراء إن ساعات البنت بعد ما تغير تدور على إخواتها الباقيين عشان تجيبهم لإرضاء الرجل ولإثبات حسن نيتها ولكي لا تبقى هي الوحيدة في العيلة اللي عملت كده البنت الكبيرة مثلا عمرها 22 24 سنة غيرت أختها الصغيرة عمرها 18 تجيبها أختها التانية 16 17 على بال ما تكبر وتتأهل شوية ممكن يجيبوها وتخش الحكاية في دور بدأ أولا بمسألة الفقر ثم أكمل بواسطة الاتصالات العائلية وتأثير طرف من العيلة على أطراف أخرى الحاجات دي بتحصل كتير عايزة عناية من الكنيسة برعاية هؤلاء الناس رعايتهم ماديا وأيضا رعايتهم روحيا في بعض الناس فقراء لكن متمسكين تماما بالدين مهما حصل وفي ناس فقراء وما يهمهمش يعني اللي ممكن بيغير من أرثوذكس البروتستانتي في نوعية أعمق شوية بتغير من أرثوذكسي لدين آخر يعني عايزة توعية ومن هنا فإن الكاهن الذي يهتم فقط بزيارة العائلات الغنية والموسرة ويترك الفقراء ما يفتكرش ان خطيته فقط هي عدم العناية بالفقراء ربما تكون خطية أكبر وأخطر إن هذا الفقر وهذا العوز جايز يؤدي بهم إلى ترك الدين لهذا نرجو من الآباء الكهنة ليس فقط العناية بالأغنياء أو بالأحياء الغنية فقط انما ايضا بالاحياء الفقيره المحيطه بهم او بالمساكن العشوائيه والاحياء العشوائيه عموما لان في خطوره عليهم ليس فقط من الفقر انما من الدين ايضا من ناحيه دينيه ايضا دي مسائل هامه في هذا الموضوع الدوافع المالية العوز الفقر أو المقارنة بين إهمال الكنيسة من ناحية وبين اهتمام أطراف أخرى من ناحية ثانية يعني بنت تقول في مرضي في تعبي في عوزي في كذا كذا ما فيش حد وقف معايا أبدا إلا فلان صاحب القلب إلى آخره يكون ان الكنيسه ما وقفتش معاهم دي مساله لها نتائجها الخطيره واضح الكلام ده الكنيسه ما وقفتش معاهم النقطه اللي بعد كده ان فيه ارتداد نتيجة غسيل مخ عارفين يعني ايه غسيل مخ يعني تأثير على العقل تأثيرا متتابعا بحيث انه في نفس الوقت اللي بيجي هذا التأثير مفيش مقاومة من جانب آخر يعني يتمسك واحد وكلام كلام كلام شكوك شكوك شكوك ومفيش حد بيرد إما مفيش حد بيرد لأن مفيش اهتمام من جانب الكنيسة أو مفيش معرفة من جانب الكنيسة باللي بيحصل أو لأن حد من دول اختطف وبقى في حتة مغلقة والتأثير المتتابع دون سماع أي إجابة شوية بشوية مخه بيتغير وفي أمثلة بهذا الشكل وساعات للأسف الشديد بعض هؤلاء الأشخاص يشوفوا ايه الايات اللي تحتاج للتفسير من جانب الاريوسيين من جانب شهود يهوه من جانب النقد الكتابي ال biblical criticism ويحفظوها ويحاربوا بها الاخرين وما عندهمش ردود عشان كده الكنيسه تحتاج الى هذا الامر وارجو ان الذين يتخرجون في معهد الرعايه ان ايضا يدرسوا كورس لاهوتي بالذات من جهه الايات التي تحتاج الى تفسير المهم ان هناك شكوك ممكن من الصعب تفسيرها فالبعض يعني البعض بيفتكر ان العمل الاساسي في المسيحيه انك تدرس الروحيات فقط وتلاقي الكلام كله عن الروحيات وبعدين تبقى النقط العقائديه موضع ضعف يلجأ إليه البعض و إذا كان الكاهن نفسه مش دارس المواضيع دي ويجي له أي شاب ويقول له كلمة من النوع ده وهو مش عارف يرد عليها أو يحيله إلى شخص آخر والشخص الآخر لا يشبعه يبدأ الشك يتحول إلى عقيدة مضادة لهذا ينبغي دراسة اللاهوتيات وبخاصة في هذه النقاط اللي تحتاج إلى تفسير ومن أجل هذا كله احنا برضو بنسمح ان الفتيات والسيدات بيدرسوا في كليات اللاهوت مع ان الكنيسة ما بتسمحش انهم يبقوا اسوس لكن لما بيكون عندهم المعلومات اللي زي دي بيقدروا يربوا اولادهم تربية كويسة اذا الابن عرف ان امه تقدر تجاوبه على السؤال يلجأ لها باستمرار إذا البنت عرفت أن أمها تقدر تجاوب على السؤال تلجأ لها باستمرار مش ضروري أمها خالتها عمتها قريبها أختها الكبيرة بيبقوا نفس البنات بيستطيعوا أنهم يردوا على هذه النقاط وده بيمنع الارتداد إذا الشخص ارتد ورجع للكنيسة لا يعاد عماده إنما يخش في طقس توبة وبتقبله الكنيسة زمان كان في قوانين كنسية تحكم عليه بالحرمان من الكنيسة سنوات معينة دلوقتي ما بنحرمش حد والحكاية بتمر سهلة بس المهم إذا كان الارتداد جاب نتائج أخرى زي الأولاد والعلاقات اللي زي دي احيانا بيكون سبب الارتداد قسوه الاب والام معامله قاسيه شديده البنت ما تجدش صدر حنين تتكئ عليه في بيت ابوها وامها وبتعيش تعبانه وبعدين انوجدت من زملائها في الدراسة أو زملائها في العمل أو جيرانها أو أي حد من معارفها إن وجدت هذا الصدر الحنون بتغرق في الالتجاء إليه وبعدين تبتدي بقى تنظر للعلاقات البشرية بنظرة غير عقائدية بنظرة اجتماعية بحتة ده الإنسان اللطيف الرقيق الحسن المعاملة اللي وقف جنبها اللي كل ما كانت تتعب من قسوة الأب أو الأم تلجأ إليه فلا تجد منه إلا الكلمة الطيبة الحلوة الرقيقة إلى آخره فشوية بشوية تحب تعيش معاه حتى لو كان من غير دينها تقول لي يعني أنا طلت إيه من من أبوي وأمي وهم مسيحيين وما طلتش منهم حاجة أهو الراجل ده اللي اللي اللي ف قسوة الأب والأم أحيانا تخوف البنت من الزواج فلا تتزوج وتقول لها تروح بن أحسن جايز اتجوز واحد يكون من نوع ابويا يكفر معيشتي فاحسن اروح للدير او انها تلجا الى علاقه عاطفيه اخرى تتعبها او ان تقول برضو الأمثلة الله إله قلوب لكن ما الحكاية دي ما بجيبش نتيجة ومش بس الارتداد بيكون ارتداد من دين لدين أحيانا بيكون ارتداد إلى مذهب آخر مذهب مسيحي آخر دي برضو من أسباب الارتداد ساعات من أسباب الارتداد الوقوع في مشاكل معينة يروا إن الحل منها هو كده يعني إيه مثلا يعني واحد عنده مشكلة مالية ومش لاقي فيستلف ويكتب شيكات على نفسه وشيكات بدون رصيد وتبدأ المطالبة ما عنديش فلوس يبقى هتخش السجن نتيجة شيك بدون رصيد طب وايه الطريقة اللي ما تدخلناش السجن تغير من هنا لهنا ننجيك من الشيكات في الحقيقة حكاية الشيكات دي كترت قوي يلاقي إنسان لا يملك شيئا على الإطلاق وكاتب على نفسه شيكات لما تكون الشيكات بالمئات بيبقى سهل حلها فإذا كان الشيكات بالآلاف وبعشرات الآلاف هتتحل إزاي وإذا كانت الكنيسة ما عندهاش إنها تدفع لهؤلاء تبقى النتيجة إيه؟ جايز يقول اهو اغير ولو لفترة مؤقتة وبعدين ابقى ارجع تاني يرجع تاني ازاي ده لما يرجع تاني يعتبر رجوعه ارتدادا يعتبر رجوعه ايه ارتدادا وان ما لحقوش القانون يلحقه التطرف اذا الامر يحتاج الى عنايه رعويه والى عنايه ماليه والى عنايه من ناحيه العقيده واللاهوت ومن ناحيه تفسير الكتاب ومن ناحية تفسير الكتاب في ارتداد بإيمان وده قليل جدا وفي ارتداد شكلي لكن يعني جايز واحد يقول لك طب ويستفيد ايه الناس من واحد يرتد وهم يعرفون انه ده شكلية ومن جوه ايمانه ايمانه مسيحي يقول لك ما يهمناش ان هو شكلي المهم عياله والجيل الجديد كله ينضم وهو كان شكلي مش شكلي يروح مطرح ما يروح المهم عياله كلهم يخشوا في الحاجة الجديدة واحد بيسأل على المسيحية اللي تتزوج بغير مسيحي في الحقيقة, في الحقيقة كلمة تتزوج أهو في فرق بين زواج تعترف به الدولة وزواج تعترف به الكنيسة ما فيش شك ان احنا بنتعامل مع ناس كتير من غير المسيحية متجوزين ونحن نعترف ان دول زوجته يعني في علاقة شرعية رسمية تربط بينهم لكن هذه العلاقة الشرعية سواء بزواج مدني أو زواج غير مسيحي ليست من أسرار الكنيسة ولم يجرها كاهن من الكهنة و بيمنع صاحبها من التناول أنا شخصيا في أعماقي من الداخل لا أؤمن لا بسحر ولا حاجة هو صحيح الكتاب المقدس اتكلم عن السحر والسحرة الذين تعاملوا مع موسى النبي والسحر كسحر هو عبارة عن استخدام لقوى الشياطين لكن هل وصل الناس حقا في أيامنا إلى الدرجة اللي بيستطيعوا فيها إنهم يمشوا في هذا النوع من السحر زمان اللي كانوا بيعملوا السحر دول كانوا جبابرة جبابرة في إتقانهم للسحر وجبابرة في تعاملهم مع الشياطين وجبابرة في حصولهم على قوى شيطانية لكن دلوقتي مين اللي يعرف السحر ده ممكن يخوفوا الناس بكلام زي كده وما يكونش فيه حاجة وياما ناس بيخافوا من أوهام عارفين يعني ايه يخافوا من أوهام أنا قلتها مرة فايزة على ما أظن واحدة جارة عايزة تعكنن على جارتها تيجي في يوم من الأيام ترش شوية رماد وك- وشوية مية على باب شقتها ودي تبص رماد ومية يقصدوا بها إيه تبتدي تخاف تاني يوم تبص تلاقي الرماد ومعاهم حتة عضماية العضماية دي جابتها من anywhere يعني جابتها من من أي حتة تبتدي تمخل بقى وزي ما يقول المثل يلعب الفار في عبه ويا ترى وتبتدي تخاف في ميه ورماد وعظمه اللهم انقذنا فتجيب الاسس يصلوا لها قنديل ويرشوا لها ميه في البيت ومع ذلك الجاره بعد صلاه القنديل تجيب لها عضمايه اكبر ورماد اكتر و- ونتيجة الخوف تقول ما فيش فايدة ده سحر أروح مين يفهم في السحر فلان وعلان وتبقى بقى إيه آه، ألعوبة في أيدي هؤلاء ف- ويبقى بقى المش- المشكلة حاجتين مشكلة السحر من جهة والذين يفكون العمل ويلغون السحر من جهة أخرى وتتحول الأمر من الكهنة إلى شمهورش وإلى حاضر وإلى أبونا الراهب الفلاني يفهم في الحاجة دي وأبونا الأسيس الفلاني يفهم في الحاجة دي وياما أبونا ده رحت له والرماد قعد أسبوع ما يجيش نخش بقى في اللعبة بقى و- وزي ما بيقولوا زي واحد مرة كان بيطلع شياطين من ناس أو هكذا يقولون يعني فطلع شياطين من واحد أو هكذا قال وبعدين قعد مستريح أسبوع ورجع له التعب تاني فراح لابونا يا ابونا انت مش خرجت الشياطين قال له لا اصل اللي كانوا عليك دول كانوا مش عارف 120 ولا ايه انا خرجت منهم 70 وفاضل 50 يبقى نخش في الدور من اول وجديد اوعى تتعلموا الحاجات دي يا ابا وتخش في السبعين والخمسين ربنا يستر ف الناس اللي عندهم بساطة بساطة غير حكيمة يعني أو اللي عندهم خوف يلعب مدعو السحر ومدعو فك العمل يلعبون ببساطتهم غير الحكيمة ويلعبون بخوفهم ويبقوا بقى يعني القلق الموجود يؤدي إلى مزيد من هذه الأمور واحدة بتقول أسرة ارتد الزوج وتركها ومات وطلبت أسرته التي تمسكت بالمسيحية من الكاهن الحضور للعزاء أو الصلاة فرفض فهل الأسرة المجروحة من الزوج لا يقدم لها العزاء هو هناك فرق بين أمرين تقديم العزاء من جهة وإدخال المرحوم في الفردوس من جهة أخرى واخدين بالكم يعني كون ان واحده مات زوجها يجي يعزوها دي ممكنه لكن يعزوها بانهم يقولوا لها لا ده المرحوم دلوقتي في احضان ابراهيم واسحاق ويعقوب ودلوقتي في فردوس النعيم وفي الموضع الذي هرب حاضر وفي الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد وفي نور قديسيه ده كلام ممكن ان يجي يعزيها واذا بكت على مصير زوجها يقول لها مين عارف مش جايز يكون تاب في اخر يوم من ايام حياته وهو صادق ما رحم الله واحنا نصلي انه يكون تاب اهو بالشكل ده لا يكون خدعها ولا يعني افقدها الرجاء ها نعم اقول لهم قوانين الكنيسه ما تسمحش بالترحيم وخصوصا مساله الزوج معروفه فيعني احنا نصلي في السر على اعتبار انه جايز يكون تاب في اخر ايام مين عارف لا تلاعب ليه ما هو جايز يكون معلش لكن الكنيسة ما تصليش عليه لكن مع ذلك طب انت شخصيا امامك امرين انه يكون تاب او ما تابش ممكن ولا لا هل تنكر تماما إمكانية أنه يكون تاب في آخر أيامه؟ معلش لا خد حل ولا خد تناوب لكن متروك أمام رحمة الله وخلاص لكن إحنا ما عندناش مانع أن يكون في أمل لكن الكنيسة طقسيا لا تسمح بالصلاة عليه أصل عدم وجود امل خالص بيتعب وبعدين عارف بيحصل ايه اقول لك بيحصل ايه ده بيحصل ساعات الكنيسه ترفض طبعا فيقابلوها الكاثوليك ويقولوا ما فيش مانع عندنا ان احنا نصلي على الراجل والعيله كلها تبقى كاثوليك لكن الواحد يمسك الحكايه كده باسلوب هادي يعني واحد بيقول ما ذنب الطفل اللي بيولد يحمل ذنبه والديه او احدهما اعتقد كفايه كده